الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان بهذا العام 1425 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وكالعادة في شهر رمضان يقبل الناس في بدايات الشهر على التعبد وعلى شغل المساجد وعلى الصلوات ولهذا الشهر عند الناس في بلادنا آفة عظيمة ألا وهي إغراقهم في اللهو واللعب بما يتنافى كلية مع الشهر ومع الدعوة إلى إقامة العبادة فيه فهو الشهر الوحيد الذي يستعد اللاهون اللاعبون له قبله بأحد عشر شهرا مسلسلات أفلام تمثيليات فأنا أقول هذا الكلام لأنه متعلق بمقام المحبة أنا لا أتصور أن تحب عدو حبيبك هذا لعمري في القياس بديع بديع يعني ليس له نظير ان تحب عدو حبيبك فهذه محبه مدخوله محبه مدخوله لانها تناقض قاعده الولاء والبراء التي ملخصها حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي وهذا شيء لا امتراء فيه لذلك أنا في غنى عن إقامة الدلائل على صحة هذا القول لأنه صار بديهية من البديهيات هؤلاء الذين يغرقوننا في اللهو واللعب والرقص ما علينا بهم لأننا لا نملك لهم شيء إنما مالكهم ومالك أمرهم هو ربهم وربنا وإذا وقفوا بين يديه غدا حاسبهم لكن أنا كلامي معك حيث إنه لا سلطان عليك في فعلك فيما يتعلق بولايتك على بيتك وعلى آلك إن كنت تحب الله ورسوله فأخرج جهاز التلفزيون من البيت فهذه علامة محبة طيب أنا لست رب البيت إنما أنا فرد ووالدي مصر والدتي مصر فإن كنت تحب الله ورسوله فاعتزل افطر واخرج واجعل هذه علامة محبة واختبر نفسك والمرء قد يختبر بالشيء اليسير ويدل هذا اليسير على إيمانه كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يطلع الاستئذان يعني عن اذنك فيها مشقه دي استاذن اخد اذن وانا ماشي فيها مشقه فيها حمل اثقال لا أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول له عن إذنك كيف جعل الله عز وجل هذا الشيء اليسير علامة على الإيمان وكرر المسألة مرتين مرة أولانية بأسلوب يفيد كما ذهب إليه أغلب النحاة وعلماء الأصول يفيد الحصر في قوله عز وجل إنما والحصر معناه حصر الصفة في المنعوت وأداتها الظاهرة نفي الاستثناء لا والا لما تجد لا والا في اي سياق اعلم ان هذا السياق يفيد الحصر لا اله الا ادي لا ودي الا ما بين لا والا اله لا اله الا ثم يثبت الوصف للذي بعد الاداه لا اله الا الله فانحصرت الالوهيه في رب العزه لا يمسه الا المطهرون دي نفي الاستثناء يفيد الحصر زي انما وان كانت لا والا اقوى من انما لانه لم يقع فيها النزاع انما وقع النزاع في انما لكن على اي حال ان لم تفد الحصر جزما افادت التاكيد وجوبا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا الكلام كله جايب بعضه كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستدلوا اولئك الذين يؤمنون تاني برضه عشان ايه كل ده عشان يقول له عن اذنك اذا مساله التزام الانسان تظهر باشياء قد يراها البعض تنطعا لكنها ترضيك وتستعلي بايمانك بها هذا الجهاز لا يختلف اثنين على انه فساد لا خير فيه البته واحد يقول لك طيب يا اخي ده في تفسير وفي عالم الحيوان وعالم النبات والمجرات ونشرات الاخبار طيب الخمر فيها فايدة ولا لا فيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فأثبت الله عز وجل منفعة في الخمر لماذا حرمها لغلبة الضرر عليها وإثمهما أكبر من نفعهما فهذا ميزان فهذا ميزان تلفزيون انا كنت اعرف انه شغال 24 ساعه وبعدين اخيرا سمعت من بعض الناس قال لك انه قللوا الارسال اعرفش قللوه ولا لا لكن في شهر رمضان قطعا هيرجع 24 ساعه تمام 24 ساعه نشوف بقى ايه النافع اللي فيه حديث الروح معرفش موجود ولا لا لكن ما يجري مجراه الوعظ خريطة الوعظ كام ساعة في اليوم؟ ساعة خليها ساعتين تمام؟ غير كده ايه اللي فيه؟ عالم الحيوان عالم النبات ده هتعمل بيه؟ زي بعض هضم عالم الحيوان والنبات والمجرات للوعظ اديلها كمان ساعتين او ثلاثة نشرات اللي بتقراها امراه متبرجه لا يحل لك ان تنظر الى شيء منها ابدا خلاص وبعدين عايز تتغم اسمع الاذاعه اقرا جرايد يعني في بديل يعني احنا لو كده مبحبحين العمليه قوي معاهم هيبقى خمس ساعات في اليوم من 24 ساعه يبقى في 19 ساعه فساد انا بقول لك كرب أسرة أنت عندما تقف بين يدي ربك غدا لن تسأل عن نفسك ستسأل عن هؤلاء الذين ضيعتهم وما كففتهم عن محارم الله وقد وعظك الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فبدا بالنفس لان المرء لا يحب اكثر من نفسه فكانما يهيجك طيب لما ترك هذه الموعظة دل على أنه لا يحب نفسه وبالتبعية لا يحب غيره فلا يحب من استرعاهم الله عز وجل إن أعظم خزي في الدنيا هو دخول النار لك من تدخل النار فقد أخزيته وأنا أقدر حجم المشقة التي يبذلها الإنسان لأجل هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر لكن ألم يقرع سمعك في الخطبة ولا يخافون لومة لائم فالذي يثبت قدميك على الصراط المحبة فمنزلة المحبة منزلة لازمة كما أن الله عز وجل جعل الشيء اليسير علامة الإيمان وقد ينجو المرء به كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته الحديث يقول نزلت تشرب من البئر وبعدين خرجت على وش الأرض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش يلحس التراب فرق قلبها لهذا الكلب ولم تجد معها شيئا لا معاها كوباية ولا معاها حلة ولا معاها طبق ولا معاها حاجة من دي عملت ايه نزعت موقها الجزمة اللي لابساها ما هو إذا رق قلبك فلن يعجزك شيء هتتصرف إذا وصلت إلى درجة الاعتقاد هتتصرف امنعوا الألسنة هل منعها يمنع الأعين أن تنظر شزرة سكتني هبر أغلقوا الأعين هل إغلاقها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة هنفخ لكن لازم هعبر بحاجة ليه لأنني معتقد عندي عقيدة معينة عايز أوصلها أوصلها بأي حاجة والمحب غير عاجز نزعت موقها ملته مية سقت الكلب أنا أقطع إن شاء الله أن هذه المرأة ما خطر ببالها قط ان يغفر الله لها بهذا الفعل ولا اتصوره بل انا لا اتصور لو ان في واحد زاني قلت له اسق كلاب الدنيا وليس كلبا واحدا هل تتصور ان سقيا كلاب الدنيا تسقط جريمه الزنا يقول لك لا ما اظن دي امراه بغي صار البغاء شعارا شعارا يعني ايه؟ يعني محترف امرأة محترفة بغاء تزني بالها سنوات طويلة سقيا كلب تخرجها من الجحيم إلى الجنان فإذا كانت المسألة كده غيب وبهذه الدقة فما يؤمنك وأنت قائم على معصية أن تدخل النار بها ألم يدخل إبليس جهنم خالدا مخلدا فيها بترك سجده الم يخرج ادم عليه السلام من الجنه بلقمه وما عاد اليها ونزل الى دار النصب والتعب والشجون بلقمه اما فقد امرؤ حياته بايلاج الحشفه في فرج حرام بقدر الانمله زنى وهو محصن فرجم وعرض ظهره للجلد والفضيحه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين والاغتراب عن بلده بمثل هذا اما بان هذا الذراع وهذه الرجل وهذا الذراع وتلك الرجل بربع درهم يسرقه المرء من غير او ياخذه المرء من غير حله فيسمى سارقا وتقطع يده بقانون الشريعه وقد يكون دي المره الوحيده التي سرق فيها هو ماعز رضي الله عنه زنى كم مره زنى مره واحده ويتردد اسمه وقصته في الكتب وهي مره واحده وهذه المراه المؤمنه التي ضعفت قليلا فزنت ثم اب اليها ايمانها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي في حال زناه لا يكون مؤمنا وفي الحديث الآخر إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان كالظلة فإن رجع عاد وإلا لم يعد لكنه في حال مقارفة الفعل ليس بمؤمن لو كان مؤمنا لصده إيمان هذه المرأة ضعفت لحظة ثم آب إليها إيمانها وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة طبعا ما تفهمش أن سبعين يعني سبعين تقي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا دي امرأة مذنبة والسياق من المقيدات وارتكبت كبيرة فكأنما معنى القول لو وزعت على سبعين من مثلها ارتكب هذه الكبيرة أو كبيرة تشبهها لوسعته وأما ماعز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يسبح في الجنان إذا يقتل المرء بتغييب مثل الأنملة في فرج محرم فما يؤمنك ولماذا يمشي المرء على الأرض بكل هذا الأمان من أعطاه هذا الأمان تصرف كأنما مغفور له وهذه منزلة الغفلة اللي هي بالضد من منزلة اليقظة احنا بقى بنصح النية اصحى يا نايم احنا في شهر رمضان ناس راجعين إلى الله كان معنا في هذا المسجد إخوة لنا في رمضان الماضي واليوم هم رهن القبر والسنة الجاية في ناس مش هتكون موجودة واللي بعدها كذلك فما يؤمنك فأنت بقى ترجم هذه المحبة إلى أي فعل يرضي ربك التلفزيون ده ملعون لما تترك التلفزيون في البيت كأنك تركت جملة من الرجال مع امرأتك أو مع ابنتك وأي فرق رجل ملتزم مش ممكن حد يدخل بيته في غيابه وسايب التلفزيون وسايب الفيديو وسايب كل حاجة طب هو ده في ايه التلفزيون ده مش في رجل وسيم جميل ولعلك أخشم أو أعمش ها لست جميلا الله أعلم رأت الرجل الجميل الوسيم يصب كلام الحب والتانية بقى منفعلة للحب والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم إشكالات نفسها في الحياة دي وتندب حظها لموت فارس أحلامها من يبقى فارس الأحلام الراجل اللي بتشوفه اللي بيقول كلام جميل مع ان اللي بتشوفه دي في حقيقة الأمر ذئب كبير برضه مجنن مراته وحياته هو ومراته زي الزفت يوم تترك الرجل ده علشان يفسد المرأة ده انت عارف المرأة كالقدر لمن لا يعرف المرأة المرأة كالقدر غليانا ينقلب في أي لحظة وتستغرب لماذا انقلب وقد وضعته على ثلاثة أسافي مش العرب بيقول لك وهذه ثالثة الأسافي لما واحد يعمل عملة مهببة ما يتلبس على هدوم يقول لك هذه ثالثة الأسافي ايه بقى ثالثة الأسافي قال لك الأسافي دي التلت طوبات او حجاره اللي الست بتحطهم تحت الحله لما تحطها على الكانون زمان تحط الحله على الكانون تقوم عايزه ايه تعدل الحله تقوم تحط حجر وحجر والحجر الثالث لازم يجي والا الحله تميت فالحجر الثالث ده هو ثالثه الاثافي برغم انك انت حاطط ثالثه الاثافي تحت القدر انقلب المراه اي حد يلعب في دماغها فإذا كانت عفيفة ثبتت لكن نفسها بتغلي مش عارفة ترتكب بقى لا كبيرة ولا ترتكب صغيرة ولا ترتكب شيء حقير متربية وعندها أصل وعندها دين لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعتلج فيه لرأيت العجب وأنا لا أنسى واقعة وقعت لرجل كبير جدا في منصبه هي ما كنت شغال في البقالة سنة 82 وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري يدخل بالبدلة بتاعته فعرفت رتبته من بذلته وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة ظاهر الود واضح يعني على محياه انه ابن ناس فيدخل يشتري وبتاع المهم في يوم من الايام انتحى لصاحب المحل جانبا وغاب حوله نص ساعة يكلمه وبعد انتهاء الايه الجلسة دي جالي اخونا صاحب المحل وبيقص علي الحكاية يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يقوم يرفع الايه المشورة لهذا الرجل الرجل ده كان سنه 56 سنة فطبعا انت ممكن تقدر رتبته طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة تمام رجل اجتماعي ورجل نوادي والنوادي بلاوي أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان إنه يشترك في نادي شهير النادي ده واجهة اجتماعية يقول لك أنا مشترك في نادي الصيد أنت شغال أنت تبع نادي إيه؟ الشمس ولا هليوبوليس ولا تبع نادي ايه؟ والنوادي دي درجات في نوادي خمس نجوم ونوادي اربع نجوم ونوادي ثلاث نجوم تمام فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي فبعض الاخوه والاخوات ناس ملتزمين اللي عايشين في الاماكن اللي جنب النوادي دي يقول لك انا يعني آه باخد ابني صغير باخده بعيد خالص بقى عن الدربوكه والمزيكا والعالم العريانين وحمامات السباحه وباخد كده الولد في جنب كده في الايه على النجيله كده يقعدوا يلعبوا ويشموا هوا فايه رايك اقول لهم لا تفعلوا ليه الولد ده بكره يكبر ولن يستغني عن النادي وانت خدته على النجيله لحد ما بقى سنه 12 سنه بقى 13 سنة 14 سنة بقى ابن النادي أول ما كبر وبقى إرادته ملكه ويستطيع إنه يتخذ قراره مش هيفضل عن نجيلة ها ده هيروح بقى حمام السباحة أو هيروح بقى يختلط بالإيه بالعملية دي أكبر جناية جناية الاشتراك في أمثال هذه النوادي ده بقى رجل له وجهة اجتماعية والكلام ده فكان على العادة عادة أهل الغفلة من تلبس بمنزلة الغفلة ضد اليقظة آه يستقبل بقى يعني اصحابه في البيت واذا كان غايب يوصي مراته تقوم بالواجب تفتح لهم وتحطهم في اوضه الصالون وتجيب لهم ما تيسر وتقعدي بقى تدردشي معاهم كده لحد ما يجي واستمر على هذا المنوال زمانا وبعد 26 سنة زواجا قالت له المرأة طلقني فأبلس الرجل 26 سنة وانت سنك 52 سنة يعني شمسك بدأت في المغيب خلاص تطلعي تروحي فين طب ومركزي مركزي الاجتماعي طب بناتك عندها ثلاث بنات كلهم في الجامعة طب ده أي حد يتقدم للبنات الراجل مطلع الست يفر من البيت طب أجلي لحد ما البنات يتزوجوا بس عشان يعني قدام الداخل يبقى في أسرة يعني محترمة أجلي أرجوك ارحميني قال كل شيء في قاموس التوسل والمرأة مصر على أن تطلق طب ليه ما هو السبب طب أنا غلطان بدون أسباب بس نواصل ده أنا خلاص أربع سنين وداخل على الستين خلاص مش ممكن بعد العمر لا هبتدي أبني بيت جديد مع امرأة لسه جديدة طباعها قد تختلف عن طباع قال كل شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر صلواته بعوذات منها وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رجل لما يقهر هذه مسألة يعجز القلم عن تصوير المأساة المهم المرأة أصرت على الطلاق خلاص كان الرأي طلقها هتعمل ايه المضطر يركب أسنة الرماح وبعدين الرجل طلق بعد حوالي خمسة شهور ظهر الرجل غاب خالص أنا ما رأيته ربما يكون كان بيجي في الوردية الليلية ولا حاجة وأنا ما رأيته لكن أنا ما رأيته على أي حال ظهر الرجل بعد خمس شهور وجاء ليقول إن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم ملهوفة على إيديه بيوم طيب اتجوزت مين صديقي الخاين اللي كنت فاتح له بيتي ها عمري ما قصرت معاه ويا ما كان عيش وملح معاه ومع مراته ها آه. في غمرات ساهون هي دي العاقبة لكن جاءت في الوقت الذي يعجز المرء فيه عن عمل شيء والمرارة تكمن من هنا وأرجو أن تربط بين هذا وما هو أعلى منه مما هو على شاكلته مع قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد طيب ما كانتش كلمة تغني عن التانية ما هو الأليم شديد والشديد أليم والأصل كما يقول العلماء في المترادفات التأسيس لا التوكيد لما ترد كلمتان تشتركان في معنى فالأصل عدم التكرار الأصل عدم التكرار الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معاني فالأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد لأن التوكيد عبارة عن تكرير إن أخذه أليم شديد قال لك آه ما هو ده زي قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال لك طب ما العلو فساد لكن هل الفساد علو آه أو لا عشان كده الاتنين جم مع بعض لا يريدون علوا فكل علو بغير الحق فساد لكن ليس كل فساد علوا يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمه في الدنيا وبيشرب مخدرات وبيزن وعمال يعاكس في خلق الله هذا ما على ده مفسد بس لأن العلو يشترط فيه القهر حتى تكون عاليا يشترط أن تقهر من دونك عشان تكون عالي كما قال عز وجل وإن فرعون لعال في الأرض فالعلو يبقى في قهر على طول طالما في علو يبقى في واحد تحت المقهور لكن المفسد لا يشترط أن يكون عاليا أو متكبرا لأنه قد يكون من سفلة الناس وأراذلهم يبقى لما نرجع بقى نشوف وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم في ناس إرادتها من حديد فيه ألم لو وزع على أمة لساخوا لكنه واقف فهذا وإن كان شديدا في حقيقة ذاته إلا أنه ليس بشديد عليه فربنا عز وجل جمع الاثنين واحد بقى راكب جواد الغفلة لا يفارق أينما يمم وجهه فإلى غفلة وناس ربنا خالص وبيضحك على الدولة كمان مش بيضحك على الأفراد لا الدولة نفسها بيضحك عليه تعرف زي مين زي واحد خد 500 مليون جنيه نص مليار يعني علشان ايه عشان نعمل مدينة سكنية طيب ده انا راجل بساهم بقى في اسكان وبسكن الناس والكلام ده واحنا عندنا صحراء لا اخر له الصحراء الغربية الصحراء الشرقية وصحراء سيناء نحن في مصر نسكن على أربعة في المئة فقط من مساحة مصر وستة وتسعين بالمية صحراء تمام احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس وبعدين حاجات مزق كده ايه علب كده لكن 96% صح طيب يا جماعه ادوني مثلا ألف فدان اعمل عليهم مدينه ونسميها اي لاند يعني تدوني المتر بكام ندوك المتر بخمسة جنيه كتير الصحراء بتاعت حد ده انا لو برطعت فيها ما اعرفش اخلصها بحبحوا معاكم يا شويه خلاص بشلل ايوه خلاص المتر شلل طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي ادوني فلوس خد فلوس بضمان ايه مش هقول بضمان ميدان التحرير لان كتير جدا استخدموه ها لكن يقول لك بضمان المشروع بضمان المشروع والنهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه وبتاع بحيث لو فص ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس بضمان المشروع اللي هو ايه ارض الدوله ها جميل اخذ الفلوس زي ما قلت لكم طبقه رجال الاعمال اللي, اللي, اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه هو راجل اعمال انا بدلي ان انا ابقى راجل اعمال طقت في دماغي ابويا راجل له منصب وبتاع استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخد قرض من البنك 100 مليون جنيه طيب 100 مليون جنيه طيب نعمل ايه قال لك نعمل اي حاجه اسلاك كهرباء نعمل بتاع عواميد اي حاجه طيب ده يلزم بقى مكتب في عماره على النيل ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات وطقم بقى مش عارف ايه ونفتح شركة استيراد وتصدير وعربية على أفخم المستوى وحتة شقة كده بخمسين مليون على النيل برضه علشان البرستيج لما يجي لي أي مستورد ولا حاجة نقعد بقى وكده لما الناس بيوضبوا مكاتبهم جدا جدا ليه؟ لأن المكتب بيجيب شغل والعربية بتجيب شغل ها ما تبقاش عامل لي راجل أعمال وراكب لي زستافة ضفدعة كده وعمال تجري لي بيها لا لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيره ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تتكلم ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت ما عادش بقى يلم رجليه ويربطها بفتله ويقعد يعرج لك ها ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيت لا انا من من حوالي عشر سنين كده نزلت من البيت لقيت اتنين في منتهى الوجاهه واحد لابس بدله وكرافته وحاجه اخر شياكه والتاني لابس جلابيه زي بتاع العمده الايطان والبتاع والكلام ده وناس فعلا عليهم كده نظره النعيم فاول ما نزلت انت الشيخ ابو اسحاق اه والله احنا بنسمع عنك من زمان وانت راجل فاضل وبتاع آه الاستاذ آه فلان الفلاني آه مدير شركه آه CIB والعمده ده او الراجل ده ده من اعيان محافظه كذا او مركز كذا اهلا وسهلا خير والله احنا طبعا عندنا طبعا وفي سياره كانت اظن على ما اذكر كده مازدا جميله كده واقفه والله احنا ناس فاعلين خير وبتاع وفي ولد في معهد الخدمه الاجتماعيه والحقيقه يتيم معهد خدمه اجتماعيه ويتيم انا طبعا الكلام ده انا اتخض منه ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام تو من الواد يحتلم ما يبقاش يتيم ها فالمسألة دي واقفة معايا قلت لهم يتيم في معهد الخدمة اه طيب ايه خير ان شاء الله قال والله الوالد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده هوت ومش عارف ايه طيب المصاريف كام؟ المصاريف حاجه 350 جنيه انا اتلبشت راجل ابها به زي ده وراجل كده يقول لك الفلان الفلاني عمري ما اتصور انه يسرق وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده ما خطرش ببالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه ما خطرش ببالي المساله دي انا على طول معيش المبلغ طلعت فوق جبت المبلغ واديت لهم وهم شدوا على ايدي واشكروني وطبعا ذكروا فيا مآثر كبيره فعلا فعلا سيماهم على وجوههم ها على وجوههم ها والله ربنا يزيدك ويخليك خلاص انا ما عنديش خبر بالمساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني فما اعرفش كده المساله ضربت في بعضها ولبست المساله لبعضها وعرفت ان هم دول اللي جولي تاني سنه جولي فقولي نفس الراجلين آه الشيخ ابو اسحاق لعلك تذكرنا احنا جينا لك السنه اللي فاتت طبعا ها انا عمر انساكم اه خير ان شاء الله والله بنت يتيمه بتتجوز الله هو ايه اليتم اللي مش هيقدر طيب خير ان شاء الله والله جبنا لها الحقيقه الرفايع وجبنا لها بوتاجاز بس ناقص لها ثلاجه قلت له طيب عاي ثلاجه لها مواصفات معينه يعني قالوا اي ثلاجه اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها لان الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين تقل عليك فلو يعني جزء من ثمنها والكلام ده قلت له ابدا انا هقوم بالدور كله طالما يتيمه انا هقوم بالدور كله آه البنت ساكنه فين وعنوانها ايه ادوني العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى هتروح لحد البيت والكلام طبعا اذكياء بجد والله والله جزاك الله خير انت شلت عننا عبء جزاك الله خير السلام عليكم ها برضه تحديث برضه الايه تحديث المساله لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمه ولا الكلام ده اصل هيضرب لخمه والكلام ده هيبان عليه والمساله لازم تنتهي فكل حاجه متحدثه فاشمعنى يعني آه، land والكلام ده مش هيتحدث لا انتوا هتاخدوا المشروع لو انا فلست جميل قوي بضمان المشروع طيب القرض ده اسدده بعد عشر سنوات لان انا راجل ببني للشعب خلاص سماح عشر سنوات ومن الضرايب ومن المش عارف ايه والكلام ده بعد عشر سنوات طبعا ال land دي بقت ملك مين؟ بقت ملك الراجل مكتوبة باسمه بقى له حق أن يبيع ما يشاء لمن يشاء المتر بشلب هنبيعه ب 100 جنيه العملية في ازدياد العالم بدأت تبني بدأ الحي يظهر بدأت مساحات الخضرة والجولف والبتاع ده والكلام ده تبان فيلا لها حديقة ألف متر خضرة وشجر والكلام ده كعدة نماذج علشان أي حد عايز بقى يعني نقول له إيه رأيك في الفيلا دي؟ طب المتر ب 50 جنيه، طب المتر ب 100 جنيه، طب كذا، طبعا في ناس طبعا البنية الاجتماعية اتغيرت وفي ناس بقوا حيتان. يعني مثلا مثلا ال- ال- المليون جنيه الفكة اللي بيشخشخ بيها. ده المليون جنيه. فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع او واحد برضه طق في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار الارض غليت عشر سنين عدت وما سدتش للبنوك حاجه خلاص فلوس طيب اشتروا اشتروا ايه اشتروا الصحن المتر بكام بخمسين جنيه وانا واخده بكام بشلل فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري أرضها يبقى ال 500 مليون راحت فين؟ ده فزورة بقى ها؟ بمناسبة رمضان فزورة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالتفريط ده هو هو الذي أوجب هذا الخذلان والمرء على مشارف أن يموت أن يبلغ المنزل مر شهرين ثلاثة وجا صاحبنا وبعدين انتحى برضه بإيه؟ بالراجل صاحب المحل بقى إيه جانبا وبتاع المهم جاء صاحب المحل فأفضى إلي بهذا الشيء العجيب قال والله الراجل جاء قال لي إن الست طلقها جوزها قعد معاها بتاع شهرين وطلقها وجاية تقبل قدمي عايزة ترجع ايه رأيك قلت له وعملت فيه ايه قال لي هعمل فيه ايه قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا ما هو ده استمرار لمسلسل الدياثة وعدم النخوة ازاي واحدة زي دي ترجع لك بعد 26 سنة جواز وما بقي في الكرم إلا الحطب كما يقول أهل الشام تقضي لذتها ومتعتها وتقوم راجع لك انت بقى الاحتياط الاستراتيجي ها هي استكمال ولا ايه ولا رصيد حر حاجة عجيبة في ناس كده في ناس كده طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشارك تعمل معاه ايه تقول له يرجعها ولا لا اقول له رجعها ليه لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانه ولما ترجع برضه هيستفيد برضه ان البت هتتجوز وهيدخل بقى الراجل الخاطب على اسره شكلها معقول والكلام ده وهو رجل ممكن يحتمل المهانه فانت هتقعد تنفخ فيه وما عندوش وقود يبقى انت اللي هتتعب وراجل جبان وعمال تتلو عليه ايات الجهاد دي تعمل في ايه دي كالطرق على الحديد البارد انما اذا جاء راجل عنده النخوه والانفه تقول له ما ترجعهاش اذا وانت مفتي لا تفتهي عن طبعك وعن رؤيتك الخاصه بل بما تملي عليك فيه المصلحه لحال المستفتي والناس يختلفون يعني يجي لي واحد مثلا واحد جاء قال لي ان مراتي طلعت على الكنبه وتفت في وشي وقالت لي اذا كان ابوك خلف راجل طلقني فجاي بيقول لي اطلقها قلت له تطلقها ازاي يا اخي ها وتهد البيت طب اذا كان راجل تفت في وشه وقالت له اذا كان ابوك خلف راجل وجاي يستشيرني اطلقها ولا لا ده اعمل له ايه ده ما اقدرش اديله الكلام اللي انا ممكن اعمله اللي انا ممكن اعمله انجاز يعني افعصها زي الصرصار ها دي مرأة مش يعني لو جاز لي ان انا اقطع رقبتها اقطعها ده رأيي انا لكن ما ينفعش تقوله لصاحبنا ده لان بعد المهانة الكبيرة دي يجي لما يكون جاي يستشير عايز حد يقول له ايه خليك معاه ويا اخي والتمس لاخيك سبعين عذرا ها ويعني من مكارم الأخلاق والتغاضي وتجيب له آيات البر وآيات الصفح وأحاديث العفو يوم قلبه يجمد ويروح إلى الله يسامحك ها ويعيش فراجل زي ده اه لما يجي يقول لك ارجعها ولا لا انا لا اوصيه ما اقولوش لا ما ترجعهاش لان هو له رغبه انها ترجع عشان عنده منصب وعنده واجهه اجتماعيه وانا بعتقد ان الايام اللي هو غابها عننا دي ممكن يكون خد فيها اجازه وهرب من الدنيا بحالها عشان يواري هذه السوءه فلما يجي بقى الفرصه علشان يداري بقى العوار والكلام ده هو تقوم تقول له لا لا فانا عايز اقول لك يا اخي المراه مراه كالقدر ممكن تنقلب فلما تيجي المراه تقعد قدام تلفزيون وتشوف الواد الحليوه ده اللي بيقول كلام الغزل الكلام الجميل وانت طبعا بعد اول 3 4 5 6 شهور اول سنه ما عادش في تجمل بقى بينك وبين مراتك بقى في شد بقى في بوز بقى في خصام بقى في مش عارف ايه الحياه ما عادتش زي الاول الشوق بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي تقوله زمان خلاص فيبقى الحياه ممله فلما تلاقي واحد عامل له الكلمتين الحلوين دول ليه ما تهفوش بقلبها اليه وان كانت عفيفه وإن كانت مش هتتطلق وإن كانت هتصبر على العيشة معاك لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سايبها لها في جهاز التلفزيون ده هو ورايح وانت متصور ان انت قافل على مراتك بالمفتاح وان مفيش معاها حد وانت بقى طالما خدت السكة امشي صح امشي صح وانت سائر الى الله لان العلماء لما جم يعرفوا المحبة ذكروا لها ثلاثين تعريفا لما قرأت الثلاثين تعريف وجدت أنها جميعا تصب في التعريف التالي المحبة هي سفر القلب إلى المحبوب والدخول تحت رقه وعبوديته واستذكاف أن تصرف شيئا منها إلى غيره هذه العبودية سفر القلب الى المحبوب والدخول تحت رقه رق المحبوب وعبوديته واستنكاف ان تصرف شيئا منها الى سواه ادي المحبه فانت لو جيت بقى علشان تطبق تعريف المحبه على تصرفاتك ستبصر ستبصر طريقك فانت مسافر بقى بتتقلب فلا بد ان تستصحب منزله المحبه في كل المنازل فان فعلت ذلك فقمن ان تبلغ منزلك بسلام اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم